بلساني ولا هسمع بوداني مش هنطى بلساني ولا هسمع بوداني ولا هدخل في مشاكل ولا جادل اخواني ولا هدخل في مشاكل ولا جادل اخواني مش هنطق ولا هسمع مش هنطق ولا هسمع بلساني ويوداني بلساني ويوداني والدعوة وفاهمينها من الأول عارفينها الدعوة وفاهمينها من الأول عارفينها عجبانا وعاجبينها وابديها بوجداني عجبانا وعاجبينها وابديها بوجداني مش هنطق ولا هسمع مش هنطق ولا هسمع بلساني ويوداني بلساني ويوداني البيع قبلناها وحياتنا بعناها البيع قبلناها وحياتنا بعناها والجنة اشتقناها ونعيمها يكفاني والجنة اشتقناها ونعيمها يكفاني مش هنطق ولا هسمع مش هنطق ولا هسمع بلساني ويوداني بلساني ويوداني الدنيا ايه فيها نتمسك له بيها الدنيا ايه فيها نتمسك له بيها اي ساعة نقضيها ومتاعها شفاني اي ساعة نقضيها ومتاعها شفاني مش هنطق ولا هسمع مش هنطق ولا هسمع بلساني ووداني بلساني ووداني تسبيحي وصلاتي وسجودي وركعاتي تسبيحي وصلواتي وسجودي وركعاتي بيزود في ثباتي وعزيمتي وإيماني بيزود في ثباتي وعزيمتي وإيماني مش هنطق ولا هسمع مش هنطق ولا هسمع بلساني ويوداني بلساني ويوداني المحنة وشدتها اهي تاخد مدتها المحنة وشدتها اهي تاخد مدتها وهتفرج اخرتها ونجاهد من تاني وهتفرج اخرتها ونجاهد من تاني مش هنطق ولا هسمع مش هنطق ولا هسمع بلساني ووداني بلساني ووداني مش هنطق بلساني ولا هسمع بوداني مش هنطق بلساني ولا هسمع بوداني ولا هدخل في مشاكل ولا جادل اخواني ولا هدخل في مشاكل ولا جادل اخواني مش هنطق ولا هسمع مش هنطق ولا هسمع بلساني ويوداني بلساني ويوداني رغم ما كنا نلاقيه داخل السجود كان الامل في نصر الله يملا القلوب والثقه في ان الله عز وجل سيكشف هذه الغمه تعمر النفوس وفي هذا المعنى نظمت هذه الاغنيه هتفرج هتفرج بإذن الله ونخرج وننعم بنور الحياة هتفرج هتفرج بإذن الإله ونخرج وننعم بنور الحياة قاعد لوحدك وقلبك حزين ما تضحك شوية ونسيب الأنين ده ربك معانا وهو المعين ودايما شاملنا بعطف ورضاه هتفرج هتفرج بإذن الإله ونخرج وننعم بنور الحياة يا ساهر في ليلك تعد النجوم وسارح بعقلك وكلك هموم ما تسمع كلامي وفرفش هموم وخلي فؤادك يودع ساعة هتفرج هتفرج بإذن الإله ونخرج وننعم بنور الحياة شاغل جفونك بدمع العيون وتعب ضميرك بكتر الظنون ما ترحم شبابك بسيرها تهون ولازم نصيبك هياخد مدى هتفرج هتفرج بإذن الإله ونخرج وننعم بنور الحياة بشوفك مكشر وبوزك طويل وحجبك معقد وضحكك قليل ودايما تفكر وهمك تقيل ما تطرد شيطانك وحارب هواه هتفرج هتفرج بإذن الإله ونخرج وننعم بنور الحياة بتقلب دماغك في كل اللي فات وسيرة اللي عايش وسيرة اللي مات وفين العزيمة وفين الثبات لسانك هياخد ثوابك وراه هتفرج هتفرج بإذن الإله ونخرج وننعم بنور الحياة عيالك وأهلك في رحمة كريم وهو المسيطر وهو الرحيم عيالك وأهلك في رحمة كريم وهو المسيطر وهو الرحيم بيطعم ويسقي ويشفي السقيم وعالم بحالنا وهو في علاه هتفرج هتفرج بإذن الإله ونخرج وننعم بنور الحياة هتفرج هتفرج بإذن الإله ونخرج وننعم بنور الحياة كنا في السجون نستقبل رمضان بالفرحة الغامرة والأناشيد المناسبة ومن هذه الأناشيد أنشودة رمضان أهو هل هلال رمضان أهو هل هلاله يا حلاوة النور يا جماله رمضان أهو هل هلاله يا حلاوة النور يا جماله والسعادة ولاح أهلا رمضان والكون أفراح أهلا رمضان والقلب كمان غناله هل هلاله هل هلاله رمضان أهو هل هلاله حلاوة النور يا جماله رمضان أهو هل هلاله يا حلاوة النور يا جماله وسعده لاح أهلا رمضان والكون أفراح أهلا رمضان والقلب كمان غناله هل هلاله هل هلاله ضيف غالي وله مواعيده رسول من عند الله ضيف غالي وله مواعيده رسول من عند الله بيجي بالرحمة في ايده والدنيا بتستنى شهر القرآن أهلا رمضان شهر الإحسان أهلا رمضان والقلب كمان غناله هل هلاله هل هلاله رمضان أهو هل هلاله حلاوة النور يا جماله إلا دولاح أهلا رمضان والكون أفراح أهلا رمضان والقلب كمان غناله هل هلاله هل هلاله بيهل علينا بنوره يا نسنا تلاتين يوم وابن سعد عند ظهوره ونحس حلاوة الصوم لياليه أنوار أهلا رمضان كلها أسرار أهلا رمضان والقلب كمان غناله هل هلاله هل هلاله رمضان أهو هل هلاله حلاوة النور يا جماله والسعادة ولاح أهلا رمضان والكون أفراح أهلا رمضان والقلب كمان غناله هل هلاله هل هلاله يا سلام على خير أيامه من أول يوم بيزيد بيهني الروح بصيامه وفي آخره بيجي العيد شهر الخيرات أهلا رمضان شهر البركات أهلا رمضان والقلب كمان غناله هل هلاله هل هلاله رمضان أهو هل هلاله حلاوة النور يا جماله والسعادة ولاح أهلا رمضان والكون أفراح أهلا رمضان والقلب كمان غناله في البيت والسوق والحارة أفراح ورايات وزينات والمسجد زي منارة تهدينا للصلاة في التسابيح أهلا رمضان ويا التراويح أهلا رمضان والقلب كمان غناله هلهلاله هلهلاله رمضان اهو هلهلاله حلاوة النور يا جماله والسعادة ولاح أهلا رمضان والكون أفراح أهلا رمضان والقلب كمان غناله هلهلاله هلهلاله أيام ما تتعوضش واليوم بيساوي سنين وثواب الخير ما يضيعش محلى هجر الصايمين جنة وأنهار أهلا رمضان ونجاه من نار أهلا رمضان جنة وأنهار أهلا رمضان ونجاه من نار أهلا رمضان والقلب كمان جناله هلهلاله هلهلاله رمضان وهلهلاله حلاوة النور يا جماله رمضان وهلهلاله حلاوة النور يا جماله والسعادة ولاح أهلا رمضان والكون أفراح أهلا رمضان والقلب كمان غناله هلهلاله هلهلاله هلهلاله هلهلاله هلهلاله وفي ذكرى الإسراء والمعراج يتبارى الخطباء والشعراء وتنشد المجموعة هذه الأغنية يوم الإسراء يا يوم الإسراء يلي قدومك فرح وبشرى يوم الإسراء يا يوم الإسراء يلي قدومك فرح وبشرى أنستي وجيت وديك هليت أنستي وجيت وديك هليت وحتوحشنا أوام من بكرة يا يوم الإسراء طول العام قاعدين نستنى ترجع تاني عشان نتهنى ياللي هواك في ريحة الجنة تملأ قلوبنا بنور الذكرى أنستي وجيت وأديك هليت أنستي وجيت وأديك هليت وحتي وحشنا غم من بكرة يا يوم الإسراء يوم الإسراء يا يوم الإسراء يلي دومك فرح وبشرى أنستي وجيت وأديك هليت وحتي وحشنا غم من بكرة يا يوم الإسراء في السماوات اتنصبت زينة لأجل حبيب القلب نبينا هو رسولنا وهو هدينا وفي أعياده من العبرة مستيو جيت وديك الليل وحتوحشنا عام من بكرة يا يوم الإسراء يوم الإسراء يا يوم الإسراء يلي جوعك فرح وبشرى أنستي وجيت وديك الليل وحتي وحشنا عام من بكرة يا يوم الإسراء طار من مكة يقابل ربه والأشواق بالداعي بقلبه ربه ده على الشام بيحبه حيا وسلم عند السترة أنستي وجيت وديك الليل وحتي وحشنا عام من بكرة يا يوم الإسراء يوم الإسراء يا يوم الإسراء يلي دومك فرح وبشرى أنستي وجيت وديك الليل أنستي وجيت وديك الليل وحتي وحشنا عام من بكرة يا يوم الإسراء شاف النور بعينيه واتملى نور على نور ومواكب هلا رأي عليه مولاه واتجلى عند العرش بكلمة ونظرة أنستي وجيت وديك الليل أنستي وجيت وديك الليل وحتي وحشنا عام من بكرة ليوم الإسراء يوم الإسراء ليوم الإسراء يلي دومك فرح وبشرى أنستي وجيت وليك الليل وحتي وحشنا عام من بكرة ليوم الإسراء عدل الناس والصلاة في يمينه أكبر ركن بشرعه ودينه جاية ملايكة مع حرسينه أصل رسول الدعوة الطهرة أنستي وجيت وديك هنيت وحتي وحشنا وام من بكرة يا يوم الإسراء يوم الإسراء يا يوم الإسراء يلي دومك فرح وبشرى نستي وجيت وديك الليل وحدي وحشنا ومن بكرة يا يوم الإسراء عيد يا ربي بخير وسلامة والإسلام في عز كرامة عيد يا ربي بخير وسلامة والإسلام بعز كرامة ولو يحسن الفريد سلامة زي اليوم نتقابل برا ولو يحسن فريد سلامة زي اليوم نتقابل برا أنستي وجيت وديك الليل أنستي وجيت وديك الليل وحتي وحشنا وأمي بكرة يا يوم الإسراء
نوال لك يوم يا ظالم لك يوم يا ظالم تدوق الظلم وتقاسي ويبقى كاسك مراره من مرار كاسي ظالم بطبعك ظالم بطبعك وقلبك على الجميع قاسي لعز دايم ولا الدنيا كمان بتدوم وبكرة هنفكرك يمكن تكون ناسي من وراء الأسوار في الواحات إلى حجاج عرفات يلي انت رايح تحج وتدعي فوق عرفات أمانة ابقى افتكرنا بدعوة من الدعوات واطلب من الله الفرج لعباده في الواحات ويعد لنا مجدنا في دولة الإسلام ويحقق معجزة بآية من الآيات هلال رمضان لمحت نور الهلال قلت الهلال هبان فاتت علينا السنة ورجعت يا رمضان يا شهر فيك الهدى والوحي والقرآن محلى صيامك ومحلى الذكر في لياليك يا اللي غمرت القلوب بالرحمة والإيمان عندما اشتدت محنة السجن بدأ فريق من الإخوان يثير بعض القضايا الجدلية كأن يقول مثلا أنه قد غرر به أو أنه قد تورط في دخوله الجماعة أو ينسب بعض الأخطاء إلى قيادة الجماعة إلى غير ذلك من الأسباب التي لا تدل إلا على اهتزاز النفس وقد نظمت هذه الأغنية ردا على هذا الفريق مش حنطة بلساني ولا هسمع بوداني مش حنطة بلساني ولا هسمع بوداني ولا هدخل في مشاكل ولا جادل إخواني ولا هدخل في مشاكل ولا جادل إخواني مش هنطق ولا هسمع مش هنطق ولا هسمع بلساني ويوداني بلساني ويوداني والدعوة وفاهمينها من الأول عارفينها الدعوة وفاهمينها من الأول عارفينها عجبانا وعاجبينها وبديها بوجداني عجبانة وعنبنها وديها بوجداني مش هنطق ولا هسمع مش هنطق ولا هسمع بلساني ويوداني بلساني ويوداني البيع قبلناها وحياتنا بعناها البيع قبلناها وحياتنا بعناها والجنة اشتقناها ونعيمها يكفاني والجنة اشتقناها ونعيمها يكفاني مش هنطق ولا هسمع مش هنطق ولا هسمع بلساني ويوداني بلساني ويوداني الدنيا ايه فيها نتمسك ليه بيها الدنيا ايه فيها نتمسك ليه بيها أي ساعة نقضيها ومتاعها شيء فاني أي ساعة نقضيها ومتاعها شيء فاني مش هنطق ولا هسمع مش هنطق ولا هسمع بلساني ووداني بلساني ووداني تسبيحي وصلاتي وسجودي وركعاتي تسبيحي وصلواتي وسجودي وركعاتي بيزود في ثباتي وعزيمتي وإيماني بيزود في ثباتي وعزيمتي وإيماني مش هنطق ولا هسمع مش هنطق ولا هسمع بلساني ويوداني بلساني ويوداني المحنة وشدتها اهي تاخد مدتها المحنة وشدتها اهي تاخد مدتها وهتفرج اخرتها ونجاهد من تاني وهتفرج اخرتها ونجاهد من تاني مش هنطق ولا هسمع مش هنطق ولا هسمع بلساني ووداني بلساني ووداني مش هنطق بلساني ولا هسمع بوداني مش هنطق بلساني ولا هسمع بوداني ولا هدخل في مشاكل ولا جادل اخواني ولا هدخل في مشاكل ولا جادل اخواني مش هنطق ولا هسمع مش هنطق ولا هسمع بلساني ويوداني بلساني ويوداني وما كنا نلاقيه داخل السجون كان الأمل في نصر الله يملأ القلوب والثقة في أن الله عز وجل سيكشف هذه الغمة تعمر النفوس وفي هذا المعنى نظمت هذه الأغنية هتفرج هتفرج بإذن الله ونخرج وننعم بنور الحياة هتفرج هتفرج بإذن الإله ونخرج وننعم بنور الحياة قاعد لوحدك وقلبك حزين ما تضحك شوية وسيب الأنين ده ربك معانا وهو المعين ودايما شاملنا بعطف رضاه هتفرج هتفرج بإذن الإله ونخرج وننعم بنور الحياة يا ساهر في ليلك تعد النجوم وسارح بعقلك وكلك هموم ما تسمع كلامي وفرفش هموم وخلي فؤادك يودع عساه هتفرج هتفرج بإذن الإله ونخرج وننعم بنور الحياة شاغل جفونك بدمع العيون وتعب ضميرك بكتر الظنون ما ترحم شبابك مسيرها تهون ولازم نصيبك هياخد مدى هتفرج هتفرج بإذن الإله ونخرج وننعم بنور الحياة بشوفك مكشر وبوزك طويل وحجبك معقد وضحكك لين ودايما تفكر وهمك تقيل ما تطرد شيطانك وحارب هواه هتفرج هتفرج بإذن الإله ونخرج وننعم بنور الحياة بتقلب دماغك في كل اللي فات وسيرة اللي عايش وسيرة اللي مات وفين العزيمة وفين الثبات لسانك هياخد ثوابك وراه هتفرج هتفرج بإذن الإله ونخرج وننعم بنور الحياة عيالك وأهلك في رحمة كريم وهو المسيطر وهو الرحيم عيالك وأهلك في رحمة الكريم وهو المسيطر وهو الرحيم بيطعم ويسقي ويشفي السقيم وعالم بحالنا وهو فعلا حتفرج حتفرج بإذن الإله ونخرج وننعم بنور الحياة حتفرج حتفرج بإذن الإله ونخرج وننعم بنور الحياة الثبات نشيد كنا نردده في سجون الوحد الثبات الثبات يلي مسكون في الوحات الثبات الثبات يلي مسكون في الوحات ربنا بعد له رضا راح يحل المشكلات الثبات الثبات لو عزمك يوم يلين مهما حطوا للسنين لو عزمك يوم يلين مهما حطوا للسنين وانصر الحق المبين في العمل حتى الممات الثبات الثبات الثبات الثبات يلي مسجون في الموحات الثبات الثبات يلي مسجون في الموحات ربنا بعد له رضا راح يحل المشكلات الثبات الثبات ارضى واقنع بالنصيب بكرة تفرج عن قريب ارضى واقنع بالنصيب بكرة تفرج عن قريب واللطيف المستجيب بين ايديه المعجزات الثبات الثبات الثبات الثبات يلي مسكون في الواحات ربنا بعد له رضا راح يحل المشكلات الثبات الثبات اوعى تهرب من ماضيك كله متسجل عليك اوعى تهرب من ماضيك كله متسجل عليك شيل دموعك من عينيك اوعى تندم على اللي فات الثبات الثبات الثبات الثبات يلي مسكون في الواحات الثبات الثبات يلي مسكون في الواحات ربنا بعد له رضا راح يحل المشكلات الثبات الثبات اوعى تخلف بالعهود ولا تلعب بالوعود اوعى تخلف بالعهود ولا تلعب بالوعود يوم حسابك فيه شهود كاتبه كل السيئات الثبات الثبات الثبات الثبات يلي مسجون في الواحات ربنا بعد له رضا راح يحل المشكلات الثبات الثبات اذكر الصبر الجميل مهما حملك كان تقيل اذكر الصبر الجميل مهما حملك كان تقيل اوعى قلبك يوم يميل انخدع بالمغريات الثبات الثبات الثبات الثبات يلي مسكون في الواحات ربنا بعد له رضا راح يحل المشكلات الثبات الثبات دعوتك هي النجاة صنها وابن الحياة دعوتك هي النجاة صنها وهبها الحياة دعوة من صنع الإله شرعها سنة وآيات الثبات الثبات الثبات الثبات يلي مسكون في الواحات الثبات الثبات يلي مسكون في الواحات ربنا بعد له رضا راح يحل المشكلات الثبات الثبات أغنية اجتماعية كنا نرددها في حفلاتنا المتنوعة بين الجنة وبين النار ليه الناس دايما تحتار بين الجنة وبين النار ليه الناس دايما تحتار فكر حبة وشغل عقلك شوف الأحسن ايه واختار بين الجنة وبين النار بين الجنة وبين النار خلي لسانك دايما طاهر اوعى الغيبة ولحم اخوك خلي لسانك دايما طاهر اوعى الغيبة ولحم اخوك لما تقول الخير بلسانك كل اخوانك هيحبوك تحفظ قيبته تروح الجنة منهاش اللحم تروح النار فكر حبة وشغل عقلك شوف الأحسن إيه واختار بين الجنة وبين النار بين الجنة وبين النار ربك حرم شرب الخمرة اوعى يغرك حب الكاس ربك حرم شرب الخمرة اوعى يغرك حب الكاس فيها ضياع للدين والصحة غير ما بتكسب سخط الناس تبعد عنها تروح الجنة تشرب منها تروح النار فكر حبة وشغل عقلك شوف الأحسن ليه واختار بين الجنة وبين النار بين الجنة وبين النار لعب الميسر شيء متحرم ليه بتضيع في المال لعب الميسر في متحرم لعب الميسر شيء متحرم ليه بتضيع في المال يا ما بيوت عمرانة بتخرب بيتك أولى بنص ريال لما تعطوا تروح الجنة لما تزولوا تروح النار فكر حبة وشغل عقلك شوف الأحسن إيه واختار بين الجنة وبين النار بين الجنة وبين النار كل حلال أهو واضح بين واللي بيبقى حرام معلوم واللي حلال أهو واضح بين واللي بيبقى حرام معلوم ولا فيش عذر الواحد منا ولا فيش أمر موش مفهوم ترضي المولى تروح الجنة تعصى أوامر تروح النار فكر حبة وشغل عقلك شوف الأحسن إيه واختار بين الجنة وبين النار بين الجنة وبين النار بين الجنة وبين النار ليه الناس دايما تختار بين الجنة وبين النار ليه الناس دايما تختار فكر حبة وشغل عقلك شوف الأحسن إيه